باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع بعنوان اهرب لحياتك من ضمن سلسله نقاوه القلب الهروب مبدا كتابي ومبدا ابائي اللي عاوز يعيش في نقاوه لازم تبقى احد مبادئه الروحيه فكره الهرب من الخطيه والحقيقة اكتشفت ان الكتاب المقدس فيه كلمة دي كتير قوي كلمة الهروب دي عهد قديم وجديد هناخد منها شوية مواقف عشان بس نشوف معاني الهرب من الخطية وازاي الواحد يهرب من الخطية أشهر موقف يمكن كلنا عارفينه هو موقف لوط في تكوين 19 لما ربنا حب يفتقد لوط بسبب شفاعة أبونا إبراهيم فيه بعت اتنين ملايكة الاتنين ملايكة كانوا عارفين ان البلد هتتحرق هو معاهم امر بكده وبعدين خرجوا لوط بالعافية هو وعياله ومراته بعد زن ويقول الكتاب ان فضلوا يعني يلحوا عليهم ويستعجلوهم لان لوط متهاون مش واخد باله من الخطورة كان لما اخرجهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة اهرب إلى الجبل كلمتين مهمين عاوزين نفكر فيهم اهرب لحياتك يعني لو ما هربتش فيها موت فيها هلاك واهرب للجبل الجبل دايما إشارة في الكتاب للمسيح أو الكنيسة دايما المسيح أو الكنيسة ياخدوا فكرة الجبل لأن الجبل ما يتهزش أساساته في الجبال المقدسة أحب الرب أبواب صهيون أفضل من كل مساكن يعقوب فبيقول له اهرب للجبل يعني تسيب الخطية وتجري على المسيح أو تسيب الخطية تجري على الكنيسة لو عاوز تحمي نفسك يحصل إيه بقى مع لوط لوط يقول لهم إيه لا بصوا أنا رجبرت ورجليا تعبانة ومش هقدر أمشي كتير والجبل بعيد بصوا أنا لا يا سيدي هو ده عبدك قد وجد نعمة في عينيك مش أنتوا جايين تخلصوني هتدلع وده وقته يقول معلش وعظم عظمت لطفك الذي صنعت إليه باستبقاء, باستبقاء نفسي أنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل حبيبي اسمع الكلام ده قرار إعدام ده خلاص دقايق وهتشوف سدوم وعمورة مولعة نار قال لا لا هو مش متخيل لسه عارفين احنا ليه مش بنهرب لأننا مش شايفين جهنم لو شفنا جهنم صدقوني أصغر خطية هتخلينا نجري زي ال... يعني الأسود نجري منها ليه لأنك شفت بعينك إنما هو ما كانش شاف فعمال يفاصل حتى بعد ما ساب البلد بيفاصل فبيقول أنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت لحسن أموت في السكة حبيبي معاك اتنين ملايكة بعتهم ربنا ينقذوك هتموت في السكة آه هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب في بلد صغيرة كده طبعا ملايكة معاهم order لازم لوط تنقذوه بس لوط ده طلع متعب قوي يا رب بيتدلى حتى واحنا في اخر لحظة بننقذه وهي صغيرة اهرب الى هناك اليست هي صغيرة يعني حبكت البلد دي كمان تتحرق ما صوغر تبع المنطقة كانت هتروح معاهم فالملائكة بقوا يا عيني في حيرة نسمح له ولا ما نسمحلوش هو لازم يعيش وفاضل دقايق وسدومة تتحرق وكده مش هنوصل للجبل بالعطلة بتاعته دي أليست هي صغيرة فتحيا نفسي خلي بالكم هو نزل من البلد الكبيرة للبلد الصغيرة بس ما راحش الجبل فاهمين؟ هرب بس مش هرب كامل دي هشرح لنا العهد الجديد كمان شوية إنما هارب سمع الكلام بالعافية وطلع بس إيه ابتدى ينقي ويختار ما هي صغر التانية البلد دي ضمن سدوم وعمور ما هي نفس المنطقة اللي كلها لخبطة فقال له إني قد رفعت الملاك بقى بيقول له رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا يعني استأذنت من ربنا عشان خاطرك أنا لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها خدنا لك إذن بصغر كلها شوف البلد كلها وعفي عنها صغر دي مش هتتحرق عشان لوط دخل شوف ربنا طيب قد إيه مع إن لوط ما كانش تمام ده لولا بس عشان شفاعة أبونا إبراهيم فقام لوط وبناته رايحين على صغر أسرع اهرب إلى هناك الملائكة بيترجونا اجري من فضلك اهرب شوية بلاش الهرب المايع ده لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك لذلك دعي اسم المدينة صغر لأنه قاعد يقولوا صغيرة صغيرة فتسمت صغر يبقى الملائكة بيقولوا لنا اهرب اهرب لحياتك اهرب للجبل أسرع واهرب ثلاث وصايا اهرب لحياتك دي حياة أو موت اوعى تقول الخطية دي طب المرة دي بس لا دي ممكن تروح فيها ممكن تروح فيها مين عارف افرض مت في الخطية خلاص مفيش توبة اهرب لحياتك اهرب للجبل امسك في ربنا وفي الكنيسة أسرع واهرب ما تاخدهاش بميوعك ده موقف هروب ضعيف شوية بس في مواقف هروب في الكتاب مفرحة موقف بقى يوسف كلكم حافظين الموقف ده تكوين 39 لما تقروا النص من أوله تلاقي الست الشريرة دي فضلت تزن على الولد ده أيام طويلة يعني مش إغراء مرة وطلع فيها جدع لا ده فضلت يمكن شهور تلح عليه في الخطية وهو يا عيني ما عندوش سبورت لا ابوه يعقوب معاه ولا اخواته معاه ولا في حد يعرف ربنا في البيت ده ولا في البلد دي يعني كان ممكن يضعف انما هو زي الاسد مش بيضعف ابدا وتلح عليه دي سته يعني معاها سلطه وبعدين كان ممكن يجيب مية عذر مية عذر لو حب يعتذر ويعذر روحه ويقول طب انا اعمل ايه وهي اللي عاوزه وانا ما اقدرش اقول لا لست الهانم وفي نفس الوقت هو كان ربنا فين يعني لما رماني الرميه اللي انا فيها دي وفين اخواتي وفين ابويا وفين ربنا كان ممكن يقول حاجات كتير قوي وانا شاب وماليش جواز انا حته عبد عبراني ولا حاجه من الحاجات دي لدرجه انها فضت البيت ومسكت فيه موقف صعب جدا على شاب في غربه انما يقول الكتاب ترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج هرب الهرب ده هيضيعك مش مهم اللي يحصل يحصل المهم ما غلطش فكانت لما رأت أنه ترك ثوبه في يده وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم انظروا جاء إلينا برجل عبراني ولخبطت الدنيا خالص وقالت إنه هارب هي كانت متغاظة قوي من حكاية إنه هارب دي الخطية تعمل كده تتغاظ منك جدا لما تهرب لأنها اتذلت يعني بدل ما الخطية تذلك انت تذلها لما تهرب فاهمين الفكرة الست دي اتذلت لانها ما عرفتش توقع في الغضب فهو اللي غلب طلع اقوى منها فالهرب قوة مش ضعف الهرب نصرة مش هزيمة وفي الآخر قالت لهم ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج وأصبحت مثل للأجيال هروب يوسف مثل إزاي الواحد ما يفصلش مع الخطية ما يجاملش مع الخطية يهرب لحياته ما يحسبش ساعتها يحصل اللي يحصل الشغل يروح مش مهم الشغل فلوس تروح مش مهم الفلوس تروح المهم الأبدية ما تروحش موقف ثالث للهرب موسى في خروج اتنين موسى كان لسه في الأول سمع فرعون هذا الأمر سمع إنه إيه إن موسى قتل واحد مصري فطلب أن يقتل موسى أغلب الأباء القديسين تأملوا في موسى موسى شبه المسيح أو المسيحي وفرعون دايما إشارة للشيطان والشر فرعون عاوز موسى الشيطان عاوزنا طلب أن يغربلكم كالحمض الشيطان عينه فيكم مش عينه في اللي في الشارع اللي في الشارع بتوعه نعمل بيهم ايه هو عينه في ولاد ربنا فالتركيز علينا فهرب موسى من وجه فرعون طب ده انت هتخسر كل حاجة مش هتبقى ابن ابنة فرعون وعز عصر فرعون وغنى بيت فرعون كل ده مش مهم إنما كان لازم يهرب في اللحظة دي الهرب من فرعون فضيلة الهرب من الشيطان يعتبر شجاعة صحيح القصة هنا بالنسبة لموسى هو اللي كان عامل عملة وفي غلط وكده إنما هنا الهروب كان بداية إعداده للتكريس عارفين لو قعد في مصر يمكن كانت حايل على جده فرعون وقال له طب سوري انا اسف طب راح مني بغلطه كده يعني كنت بلعب بخرج معاه لا هو موسى هرب فلما هرب وراح البريه راح الجبل بدات التلمذه بقى بدا الاعداد عشان يطلع موسى في الاخر رئيس الانبياء يحصل موقف بعدها ب 40 سنه موقف غريب في هرب ربنا بقى لاول مره يكلم موسى وقال له الوردين العصا ارميها كده رماها بقت حية فقالت رحل الأرض رحل الأرض فصارت حية فهرب موسى منها برضه الحية رمز للشيطان وبالذات ما تنسوش ان المصريين كانت عندهم الحية أحد الآلهة الآلهة الوثنية هروبك من الحية ده فضيلة لغاية ما ربنا يديك سلطان على الحياة يعني الطبيعي الصح انك تهرب من الحياة وبعد كده ربنا يدينا سلطان على الحياة والعقارب بكل قوة العدو إنما موسى الوضع الطبيعي إنه يهرب من الحي طبعا لأنه لو وقف هيتم هيتقرص هيموت داود النبي كان فيه هروب في حياته داود النبي كان بيهرب ده نص حياته هروب بس هروب المرة دي من مين؟ من شاول لأنه لو وقف وقف شاول كان مات فهرب داود إنما داود يعلمنا برضو الهروب لإيه و... ونجا وجاء إلى صمويل أحد مجالات الهروب اهرب لأبوك الروحي بدل الضغط عليك جامد والحرب عليك جامدة ما تجري على أبوك الروحي يا تجري للجبل الصلاة يا تجري للكنيسة يا تجري لأبوك الروحي إنما تهرب من وش فرعون من وش الحية من وش امرأة فوتيفار هم كلهم أشكال لنفس المصيبة كل ده يدينا قاعدة اسمها ايه بقى يقولها يشوع بن سيراخ يا ريت تحفظوها آية جميلة قوي تقول اهرب من الخطية هربك من الحية دي في يشوع بن سيراخ فإنها إن دنوت منها لدغتك مصيبة المصايب إن أغلبنا بنوارب الباب مع الغلط يعني إيه تقول معلش هي القعدة دي أنا يعني مجاملة بس الناس دول بيجيبوا سيرة الناس مجاملة مش ما فيهم قرايب وفيهم معارف بعد ساعتين تطلع راكب شايل الخطايا كلها المكان ده هنروحه مجامل يا حبيبي المكان ده يليق بولاد ربنا من الأول كده خليك شديد اهرب معلش أصله فصله نقعد نفاصل وفي الآخر الحياة تاكل تلدغ في علاقات عاطفية كتير في شبابنا غير مهدف مش معروف آخرها وبعدين يقول لا ما احنا حاطين حدود حدود يعني ايه دي حية العلاقة دي آخرتها مصيبة يا زنا يا ارتداد ايه اللي انت فيه ده دي علاقة غلط مش في النور الزمها اهرب من الخطية هروبك من الحي لأنها إن دنوت منها لدغتك وانت فاكر الشيطان هيقف على قد شوية مشاعر عاطفية هو بتاع كده ده دي مقدمات إنما كان واحد واعي واحد يقول اتفرج على التلفزيون أصل أنا فاضي مفيش حاجة والفيلم ده هما بس منظرين منظرين بس اللي مش حلوين أبقى غمض عين لا كان غيرك أشطر يا أخويا كان غمض عينك ما كان لوط عرف يغمض عينه لما خسر كل حاجة ما كان بيقول كده السدوم عمر ما يحصل حاجة وحشة هغمض عيني حتى بطرس مجامله في العهد الجديد يقول لك كان يعذب نفسه البارة بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيمة إنما خسر كل حاجة خسر كتير قوي لأنه ما هربش كان مطلوب لوط يسيب سدوم عمورة من زمان مهما خسر مهما خسر إنما لما سابها في الآخر ساب معاها مراته وساب معاها طهارة بناته وساب معاها كل الغنى وساب خسر كل حاجة لأنه هرب متأخر هرب متأخر قوي القاعدة بتقول إيه اهرب من الخطية هربك من الحي واحد من القديسين قال نفس المعنى ده على خطية الإدانة بالذات شوفوا ناس كثيرة تعتبر الإدانة دي عادي يعني سيرة الناس دي الحاجة العادي أمال هيتكلموا في إيه يعني ما هو الناس هتلاقي كلام منين طيب لو ما جابوش سيرة الناس يخلص الكلام ما يبقاش في كلام المصالح والجامعات والحاجات دي والكافيتريات والنواصي ما نلاقيش كلام طبعا نقوله لو بطلنا سيرة الناس يقول لك الإدانة بالذات لما تلاقي حد جاب سيرة حد اجري طبعا اللي يعمل كده يفتكروه مجنون النهاردة بس صدقوني لو عرفنا بشاعة الخطية دي وضررها على حياتنا الروحية هنجري والناس هيحبونا على كده وربنا هيكبرنا على كده بس لو عندنا هذا الحرص الشديد الهرب اهرب من الخطية هربك من الحلية إنها إن دنوت منها لدغتك ربنا يسوع له المجد رب الكل إله الكل آثر أن يهرب عشان يثبت المفهوم طب هو حد يقدر عليك يا رب ده أنت ربنا يقدر عليك حتة هيرودس تعبان لا ما يقدرش بس هو ماله لما نهرب خلينا نعلم كل الأجيال إن الهرب فضيلة خلي كل الناس تعرف إنه الشاطر اللي يبعد عن الشر يجري من الشر مش شاطر يقف في وشه قبل تقف في وشه ليه واحد غضبان ملوش حق في اللي بيقوله مش وقته مش وقته له حق اللي ملوش حق يا سيدي حقك عليا يا سيدي انا اسف اهرب من ال- ال- اللحظة دي ومن اللقاء ده طيب خطر بأي حاجة طفي النار اهرب من المواجهة تواجه دلوقتي وتولع الدنيا وتخسر وتخسر وتخسر نفسك و- اهرب ربنا يفعل له المجد وهو بيوصينا على الأيام الأخيرة قال تعبير غريب شوية انشغلوا بيه الأب- الآباء في مرقس 13 18 يقول صلوا لكي لا يكون هربكم في شتات يعني هي تفرق يا رب لا تفرق بقى فمعناها الحرفي لما سقطت أورشليم ودخل عليهم الشتاء كان الهروب كان في ناس بتموت من الشتاء لأنه بيجروا بيهربوا من البلاد إنما هي المشكلة إيه صلي إنك ما تتحاربش حرب وتكون أنت موسم شتاء عندك يعني إيه بارد متلج مش هتعرف تهرب مش هتعرف تجري ما هو الحار في الروح بيعرف يجري إنما اللي الدنيا برد ومتكلفت مش هيعرف يهرب هيقع زي الشاطر اللي عنده حالة من الفتور والبرود والرخاوة تيجي الخطية مجملة في نظره ما يقدرش يهرب تيجي سيرة الناس يقول نحكي يجي منظر شرير يقول معلومات عامة تيجي كلمة بطالة كده ولا كده يقول هاخد بالي طب وبعدين أصله شتاء إنما لو هو حار زي يوسف كان يعرف يهرب فصلوا لئلا يأتي هربكم في شتاء النهاردة أنت ربنا ساتر عليك وحافظك صلي لا يجيلك يوم شتاء حد عارف بكرة شكله إيه افرض وقعت في حالة من الفطور هتعرف تهرب ساعتها ده الدنيا مليانة خطايا مليانة بلاوي مليانة مرات فطيفار مليانة فراعنة مليانة حيات هتعرف تهرب من ده كله ازاي ان كنت في شتاء عشان كده حالة الفتور تخوف حالة البرود الروحي دي تخوف كنتش فرحان بربنا ومشغول بربنا وحابب الخدمة ومستني السنة الوضع يخوف لأنك مش هتعرف تجري لو جت إغراء صعب في كلمات ربنا يسوع له المجد في في- وهو بيشرح الراعي الصالح قال كلمة جميلة قوي عن الرعية وعن الخرفان قال الخرفان تعرف صوت الراعي أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء ده بيتكلم عن إيه الرعية الصح الخرفان بتوعه شوف الكلمة لا تعرف صوت الغريب بل تهرب منه معلش الأسئلة جاية كتير في موضوع إيه إيه المانع نحضر هنا ونسمع هنا ونتفرج هنا غريب تهرب منه لازم تهرب منه ده مش صوت الراعي ده مش صوت المسيح ده مش صوت الروح القدس بتاع الكنيسة اللي عارفينه بقالنا ألفين سنة هو أنت غريب عن صوت الراعي هو أنت مش عارف صوت الحق هو الراعي الصالح بعيد عليك لسه هتميز صوته هي الأصوات دي هي صوت الراعي اللي أنت عارفه الغريب تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب شوفوا الخروف الجاهل ما يعرفش حاجة بس بيعرف يميز صوت الراعي لما ينادي عليه يجري عليه لما الغريب ينادي عليه يقول لك لا لا الصوت ده مش هو مش هو الخروف يمكن ما بيشوفش عينيه وش الراعي تلاحظوا ان وش الخروف في الارض معرفش يبص كده انما هو بيعتمد على حاجتين يقولوا على دقة العصاية بتاعت الراعي عارفها فدقة العصاية يمشي وراها ودانه شغالة الحاجة التانية لأنه يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ينادي واحد واحد فكل خروف عارف حس الراعي وهو بيناديه فيجري عليه أما الغريب تهرب منه ليه؟ لأنها تخاف على نفسها هيودينا على فين الغريب ده طب الراعي الصالح إلى مراع خضر يربدني مياه الراحة يردني يرد نفسي إنما الغريب الغريب لا يأتي إلا ليذبح وي- ويهلك معلمنا بولس بقى كان غاوي حكاية الهرب دي قالها في كذا رسالة بكذا طريقة قال مثلا في كورنثوس الأولى ستة اهربوا من الزنا كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده ناس منكم ممكن تقول يعني هي السيرة دي بس ما حاجة بعيدة مفيش حاجة بعيدة بالذات بعد ما ربنا يسوع له المجد حط الزنا بمفهوم مختلف لما قال من نظر ليشتهي فقد زنى طيب ده الحكاية عاوزة بقى هروب مستمر صدقوني في هذا الجيل لابد أن نعذب أنفسنا مثل لوط بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيم أنت تمشي حواليك عينيك تتلوث ودانك تتلوث إذا كنت بار مثل لوط اللي هو اعتبر بار من أجل بس الحتة دي إنه متضايق من عينه متضايق من ودنه تعبان من الخطية طيب أنت عندك فرصة تهرب اهربوا من الزنا لأن خطية الزنا أوحش من أي خطية أي خطية براك إنما الزنا جواك هيأذي هيكل جسدك خطية تاني نبه عليها بولس الرسول يقول في كورنثوس يقول عشرة لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان واحد يقول بيكلم شعب الكنيسة يقول لهم عبادة أوثان ما بطلوا هم عبادة الأوثان من بدش لا ما هو قالها لنا في حتة تانية قال الطمع الذي هو عبادة الأوثان ما هو الشيطان أصله شاطر مش هيجي لك النهاردة يعرض عليك تمثال يقول لك اسجد له يعني كلام بقى خيبان مش هينفع إنما يعرض عليك ورق ملون وأصفار كتير أصفار كتير قوي فتقول اه توطي ولا ما توطيش اه دي ممكن نوطي دي بقى أصفار كتير ورق كده غريب شوية واللعبة دي شكلها حلو وهي عبادة أوثان برضه الطمع هو عبادة الأوثان أنت محتاج تهرب نفس المعنى قالوا وهو بيكلم تلميذه تيموساوس تيموساوس ده أسقف ده راجل بتول لا وراه ست ولا عيال ولا ماله بالفلوس قعد يكلمه نص إصحاح على الفلوس ومحبتها وفي آخر الكلام قال له يا ابني اهرب من دي أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا هذا دي اللي يقرأ الإصحاح عايد على محبة المال أنت يا إنسان الله اهرب من هذا اهرب من هذا تصور بقى انك انت الفلوس دي تخاف منها تخاف منها ده بعض القديسين من بساطتهم كانوا ما يسمحوش لحد يدخل القلاية في جيبه فلوس من كتر كراهيتهم في الفلوس لأنها تركت كثيرين جرح وكل قتلها أقوياء ياما ناس الفلوس ضحكت عليها وضيعتها من ايد ربنا وكان عاوزين ربنا في وقته يا إنسان الله يا بتاع ربنا اهرب من دي راقب نفسك بتحب الفلوس ولا لا راقب نفسك لأن ما محدش كبير على دي وصية كمان يقولها بولس الرسول يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها في تيموساوس الثاني بعد ما قال له اهرب من محبة المال قال له الشهوات كمان الشهوات الشبابية اهرب منها وزي ما قال له اتبع هنا برضو قال له اتبع لان عشان تهرب من سكة لازم تجري في سكة تانية ما ينفعش تهرب محلك سر لا ده هرب ايه ده خياله ان يوسف قال لها لا لا لا انا مش هغلط وفضل محله ايه الكلام ده ما ينفعش الكلام ده كان لازم يجري يجري يروح في اي حته يجري على الجبل يحصل اللي يحصل بعد كده ما كانش يجري يمشي في السكة التانية يبقى كان هيقع فما ينفعش تبطل تحب الفلوس وتقعد كده ما تحبش حاجة لا لازم تحب ربنا لازم تدخل في طريق روحي لازم يحصل ريبليسمنت لازم يحصل إحلال اللي شاء بدل ما تشغلك الفلوس تشغلك الخدمة يا أخي بدل ما يبقى طموحك إنك تبقى راجل مركزك كبير يبقى طموحك إنك تبقى راجل قديس كويس اتبع بقى البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي خدتوا بالكم العلاقة القلب النقي محتاج ايه محتاج هروب مستمر تهرب من محبة المال تهرب من الشهوات السببية تهرب من الزنا ومن التفكير في اهرب في بطرس الثانية بقى قال كلمة جميلة قوي بطرس الثانية تأمل في أول قصة قلناها قصة لوط وقال إيه كان وقتها في شوية جماعة كده بي بيتجروا بالشهوات بيشجعوا الناس على الخطية بادعاءات دينية من ضمن الهرطقات في تاريخ الكنيسة إن هم يحللوا الزنا في وقت كانت كده فبطرس كان مشدود جدا في بطرس الثانية اتنين دي وقال الناس دول ليهم جهنم مضاعفا على التعليم البطال اللي بيعملوه فبيقول إذ ينطقون بعظائم البطل دول على الهراطقة اللي حللوا الغلط ينطقون بباطل عظيم يعني أفكار بطالة وحشة فظيعة بينطقوا بها يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال هو لو قال يخدعون الذين لا يهربون يبقى ما كلام منطقي اللي مش هيهرب هيخدع تصوروا هنا بيقول بيخدعوا مين بيخدعوا حتى اللي بيهربوا طب ده احنا عمالين نقول الهروب حلوة وجدعانة وفضيلة اه بس الهروب الكامل الهروب الجد في ناس هتهرب قليلا فاهمين ازاي زي ما بقول لكم واحد يجي يعترف مثلا يقول في خطايا جسدية على الكمبيوتر طيب نقول له تفتحش البعيد ده تاني خلاص السيطات دي تشفرها تبعد عنها ت... وبعدين يقول لا مش هقدر اشفرها عشان وعشان وبسرعة هنط لا تنط دي تتقطع تتكسر رقبتك لا مش هتعرف تنط هتيجي في مرة تنط تلاقي نفسك قعدت من هرب قليلا ها هرب قليلا يعني وارب الباب يعني هرب بس مش قوي يقول انا بس هحتفظ بالتليفون خلاص مش هنتقابل تاني ومش هنتكلم كلام من ده تاني في التليفون اسمع صوتها اسمع صوتها من هرب قليلا هربت قليلا هتتعك تاني وتقع في الخطية تاني وتضيع تاني يمكن مرة الجاية ما تقومش في كتير قوي من الناس تهرب قليلا واحد يقول لي انا هقعد في القعدة دي بس مش هنطق لا غير كستر اللي بيقعدوا بينطقوا بعد شوية هي القعدة اصلها بتحلاوه شوية شوية هتيجي كسرت الناس اللي انت اصلك مش مرتاح لهم هتمسك نفسك اول ربع ساعة بعد كده هتفتح الرابع هتلاقي نفسك بتقول اللي عمرك ما قلته ما هو الشيطان اصلا بيبقى قاعد مركز عليك انت بالذات اصل انت حاطط فكرة الهرب هيفرجك بقى يا بتاع هرب من هرب قليلا خلي بالكم الكلمة تخوف يعني حتى لو هربت شوية ده مش صح ده عاوزة هروب رجالة عاوزة هروب بلا رجع عاوزة عاوزة واحد يجري خاف لو شاف نار جهنم هيهرب لو حط في عينه سدوم وعمورة هيعرف يعني ايه يهرب ديله في اسنانه يقول يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية آه في ادعاءات جميلة بقى أنت يا شاب لازم تعرف كل حاجة الجنس ده معلومات معلومات ثقافة يا سلام كل الأجيال دي ما كانتش تعرف معلومات ولا ثقافة ودلوقتي بقى ثقافة فن آه فن شوف الدعاءات بقى هو الشيطان لازم يقول بقى كلام حلو وبعدين انت النقد ده برضه فن النقد اللي هو الإدانة بين قوسين بس دلوقتي فن وله له أدب وله علمائه وله مفاتيحه واخدين بالكم فيقول لك أنا مش بدين حد أنا بنقد طب ماشي حلو خليك بقى هارب قليلا دي واغرق واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد اللي بيعلموك كده هم نفسهم مستعبدين للخطية اللي بيتاجروا بالحاجات دي هم نفسهم معكوكين في الخطية فمش عاوزين حد متحرر منها لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا لأنه خلي بالكم الآية إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون شوفوا هربوا هنا المرة دي ايه هربوا اولا يبقى هربوا قليلا ما تنفعش وهرب مرة او هرب زمان ما تكفيش لا تفضل تهرب طول العمر تفضل هربان طول حياتك نقولها تاني يقول إذ كانوا بعدما هربوا طب الناس دي كويسين اهو هربوا من نجاسات الدنيا لما عرفوا ربنا بعدوا عن الجو الوحش رجعوا يرتبكوا فيها تاني يتزحلقوا فيها تاني هيتغلبوا وصارت لهم الأواخر أشر من الأوائل ما هو الشيطان أصله ينتقم ينتقم من الناس اللي مشيت خطوة توبة يبقى محضر لك كارثة أوحش من زمان ليه مش أنت تبت طب أفرجك بقى بدل تبت بس توبة مش كاملة بدل هربت هروب ناقص طيب استنى بقى لأنه ده أصله ما بيكرهك الشيطان مش بيحبك فتصير لهم الأواخر أشر من الأوائل ياما قصص زي كده صدقوني يبقى الواحد حط رجله في سكة التوبة ومشي خطوتين بس ما خدهاش بصدق بجدية باستشهاد ما خدهاش حتى الدم يبقى الشيطان مرقد له كده ساكت لكن بيحضر له مصيبة أكبر عارفين التعبير اللي يسموه الآباء إن الشيطان فتال حل- حبال يعني يقعد يجدل يجدل يجدل يجدل سنة اتنين وعشرة والوقعة ما تجيش في أول سنة لا لا على مهله خالص بس في الآخر تبقى واقعة بالقطر فهو بيرسم على بعيد فممكن يهدي يبعد عنك شوية ويبطل يحاربك وتفتكر نفسك بقيت كويس بقى وأفكارك تنقت وبتاع وفجأة يجيب لك مصيبة عشان كده لازم تفضل طول عمرك هربان آخر آية تقول إيه بقى في رؤية ناصر يتقال عن منهج الكنيسة كلها كنيسة عروس المسيح يقول والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله يعني إيه المرأة دي دايما رمز للكنيسة عروسة المسيح وكل أعضائها عايشة دايما حالة هرب عايشة في وضع هرب دائم هرب من كل حاجة غلط هربت إلى البرية البرية يعني بعيد عن العالم وهناك لها موضع من الله يعني إيه ربنا يصونك ويعولك ويستر عليك طول ما أنت هربان يأمنك واحد زي إبراهيم كان عايش حياته طولها تقريبا هربان لا يرجع لأهله ولا ينزل مصر ولا يصاحب بتوع سدوم وعمورة وفي هذا الهرب بقى أغنى واحد في الدنيا وأسعد واحد في الدنيا هناك لها موضع من الله يعولوها 1260 يوم زمان الضيقة العظيمة زمان الغربة على الأرض الغربة دي قضيها في وضع هرب لو عرفت تقضي حياتك في هرب مستمر هتحافظ على نقاوة قلبك عشان يبقى الكلام عملي نقول الهرب في كام نقطة كده اهرب من عينيك اهرب من أفكارك اهرب من لسانك اهرب من مشاعرك اهرب من علاقات خاطئة قولهم تاني الأول اهرب من ايه من عينيك عينيك أول حاجة وصانا بيها ربنا يسوع قال لنا سراج الجسد ها هو العين لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرة صدقوني منظر واحد ممكن يكلفك جهاد سنين عشان تخلص منه منظر واحد شرير ممكن ما يطلعش من دماغك و- ويكلفك دموع توبة قد كده عشان عقلك ينضف بعدها الشيطان شاطر تديله بس نص دقيقة سراج الجسد هو العين لو عينك بسيطة جسدك يكون نيرا العين البسيطة عين نقية تهرب بتخاف عين منكسرة بص في الأرض مش بص حواليها اهرب من أفكارك عينيك مدخلة على أفكارك هتقول الهرب من أفكار هروح فين من دماغي لا الهروب من الأفكار جهاد متعب اه بس جهاد تهرب بصلاة يسوع تحمي أفكارك باسم ربنا كل ما يحاربك الفكر قول له يا رب يسوع ارحمني انت بتحارب جوه في خناقة جواك بين أفكار بطالة وبين اسم ربنا احتمي في اسم ربنا تلاقي نفسك أفكارك هديت تعرف من أفكارك بأفكار مقدسة لما يقول تغيروا عن شكلكم بإيه؟ تجديد أذهانكم عارف بقى لو أنت حافظ الإنجيل وحافظ مزاميره خلاص هيجيلك منين أفكار وحشة بدل ما تجيلك أفكار يأس ولا أفكار شهوة ولا أفكار طمع ولا أفكار انتقام ما دي كلها أفكار غلط هتهرب منها إزاي؟ خليك في مع ربنا مزامير وتسابيح وصلوات واسم ربنا يسوع له المجد بتاع خلاص أفكارك مزحومة دماغك مشغول 24 ساعة وانت فاضي للأفكار اهرب من لسانك معلمنا يعقوب هذا القديس العظيم أفرد يعقوب ثلاثة كده يكلمنا عن اللسان يقول اللسان ده عالم الإثم نار نار يضرم دائرة الكون ويضرب من جهنم ويقول البني آدم فينا يقدر يطوع الحيوانات والزواحف إنه ما بيعرفش يقدر ما يقدرش على لسانه سم مميت يقول في كلام يخوفك من لسانك يقول عارفين اللي يضبط لسانه ذاك رجل كامل قادر أن يضبط الجسد كله لو عرفت تظبط لسانك تقدر على أي حاجة في حرب بقى تهرب من لسانك تهرب من الكلمة الغلط كلمة تطلع غلط ملهاش لازمة ضع يا رب حارسا لفمي بابا حصينا لشفتها عشان ما تطلعش الكلمة إلا لما تتحسب إلا لما تصلي قبلها اهرب من إيه كمان من مشاعرك طب دي هروح منها فين دي قلبي دي ساعات تجيلك كده مشاعر هايج على شخص غاز من شخص مش فكرة لا شعور رفض كره حقد غيرة حسد خصام شعور تلاقيه كده كابس عليك تهرب منه ازاي برضه عليك بالصلاة مش هتعرف تخلص من الحرب دي غير بالصلاة أم بنطونيوس كان يعلمنا كده إنه أي حرب شياطين تيجي اصرخ لربنا يا رب يسوع المسيح ارحم كم مرة ورا بعض تلاقي نفسك قلبك هدي في آية جميلة في سفر الجامعة الحرب دي تقول إذا صعدت عليك روح المتسلط يعني روح كبرياء كده ركبت على قلبك وكرهتك في فلان وعلان وفكرتك بكذا وكذا ولقيت مشاعرك قلبك بيسخن كأنك هتقوم تتخانق مع مع مع الهوى يقول لك لا تترك مكانك لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة يعني إيه؟ اهدى بسرعة وصلي اوعى تقوم واحد من الرهبان يحكي لنا مرة زمان في البستان يعني يحكي إنه مرة سمع عشان يكلمنا عن روح الغضب يقول لنا روح الغضب خلت راهب سمعوه طول الليل بيشتم وبيزعق في الهوا لأن الشيطان قاعد يفكره بذكريات لشخص معين فضل يعمر فيه ويسخن فيه بقى الراجل زي المجنون في نص الليل قاعد يشتم الهوا من غيظه من الشخص اللي مش قدامه شوف الشيطان بيضحك على الناس ازاي وصلهم لمشاعر غلط ازاي حط اهرب اهرب من مشاعرك اخر حاجة تهرب من الناس صحيح احنا في الدنيا لازم نحب الناس انما امبرسانيس كان له شعار جميل يقول لك حب الناس وابعد عن الناس طبعا احنا في الدنيا مش زي الرهبان هنحب الناس ونقرب بس تحسبها كويس وانت بتقرب الشخص اللي بتقرب منه ده هيقربك للملكوت ولا هيبعدك عن الملكوت في واحد يجي يخدم احنا الخدام زي اللي بينقذوا ناس بتغرق احسبها كويس هيجيب رقبتك وينزل البحر لانك مش محترف ولا انت تقدر تلف ايده من ظهره كده وتنقذه لو لقيت نفسك هيغرقك ابعد ابعد عوم في الناحية التانية اهرب تتحسب لك فضيلة حتى لو في الخدمة ليه تقول انا مش قد دي تخاف على نفسك اهرب من العلاقات احسب علاقاتك كويس مين بيزودك نعمة مين بيقربك من السماء مين بيبعدك عن المسيح خليك صريح مع نفسك العلاقات اللي بتبعدك عن ربنا لازم تحط لها حدود وإلا تبقى مش بتهرب وتبقى في الآخر آخرتها وحشة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد